باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين كلمتكم في الاسبوع الماضي عن مفهوم الطموح واريد ان اكلمكم في هذه الليله عن مفهوم الراحه والتعب مفهوم الراحه والتعب حكايه الراحه دي ذكرت في اول قصه الخليقه ان الله استراح في اليوم السابع من عمله خالقا في حاجة اسمها الراحة لإتمام العمل أو لإكمال العمل أي شخص يكمل عمله يشعر براحة راحة من جوه ربنا استراح في اليوم السابع من عمله خالقا واستراح في يوم الاحد القيامه من عمله ساديا ومخلصا الناس من الخطيه ومن الموت ويوجد راحه اخرى ينتظرها العالم كله وهي الراحة الأبدية الراحة الأبدية التي لا يكون بعدها تعب ولا وجع ولا مرض ولا ألم وكل أسباب التعب تروح في راحة فيما بينهما وهي راحة الإنسان بعد الموت يستريح من تعب هذا العالم ويستريح من شغب الجسد ويستريح من الجو الشرير الموجود في البيئة وكما يقول الكتاب يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتعبهم تتبعهم عشان كده لما واحد بيموت بنقول تنيح يعني استريح لكن ده احد المعاني عايزين معنى اخر للراحه وللتعب اثناء حياتنا في هذه الارض طبعا الراحه لها انواع والتعب لها انواع فيه راحة للجسد راحة للفكر راحة للقلب والشعور راحة للنفس راحة للضمير كل هذه أنواع من الراحة وفي راحة نفسية وراحة روحية كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ايه الحكايات دي كلها عايزين نعرفها نبتدي براحة الجسد هل راحة الجسد صح ولا غلط ربنا نفسه أراد أن يستريح الجسد يعني الله الذي خلق هذا الجسد ويعرف طبيعته او هو اللي وضع طبيعته امر ان الانسان يستريح يوما في الاسبوع هو قال اذكر يوم السبت لتقدسه او يوم الرب وقال ان السبت وضع لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت يعني يوم راحه الإنسان جسده محتاج إليه ولو ما اداش جسده هذه الراحة يتعب الجسد بالإضافة إلى عطلات أخرى وضعها ربنا بالنسبة للأعياد والمواسم سواء في يوم الرب أو في الأعياد والمواسم العمل من الأعمال لا تعمل لازم تدي الجسد راحة فراحة الجسد ليست خطية دي وصية إلهية إن تصرف فيها الإنسان بعقل أفتكر مرة كنت في زيارة في لندن في إنجلترا وبعدين أرادوا الكنيسة أنهم يطمئنوا عليا فودوني عند طبيب أمراض باطنية وقلب وحاجات زي كده فالطبيب الكبير ده الأستاذ الكبير ده بعد ما كشف عليا قال لي العبارة الآتية عايز أقولها لكم عشان تفهموها قال لي انا ما اقدرش امنعك عن ال hard work يعني العمل الجامد يعني لان طبيعه شغلتك ومسؤوليتك فيها hard work لكن امنعك عن ال overwork اول مره بقى انا اعرف ال expression ده overwork يعني ايه ال overwork يعني تشتغل شغل جامد زي ما انت عايز ما فيهاش حاجه لكن اذا وصلت الى درجة الارهاق بقيت exhausted وتشتغل فوقيها يبقى ده overwork يعني شغل فوق طاقتك بعد ما وصلت الى الارهاق فيبقى راحة الجسد اذا الانسان وصل الى الاعياء او الارهاق من الخطأ ان يعمل ازيد لان ده هيكون على حساب صحته ويضره نقطة تاني قالها لي الراجل ده كانت نقطة كويسة أوي قال لي العمل اللي انت تعمله وانت بتحبه ما يتعبكش لكن العمل اللي تعمله وانت متضايق منه يتعبك يبقى هنا في عامل نفساني برضه بالنسبة للجسد هل انت بتشتغل بنفس ولا من غير نفس اي ارهاق لجسدك من غير نفس يتعبك جدا لكن كتير قوي واحد يكون مبسوط من شغله وفرحان بشغله ويشتغل كتير وهو مش شاعر بتعب لان اللذه اللي عنده من جوه بتريحه يبقى في علاقة كبيرة بين راحة النفس وراحة الجسد لو النفس مستريحة تقدر تشيل الجسد لو النفس تعبانة تتعب الجسد معاه حتى لو عمل خفيف لأن الجسد محتاج إلى راحة ففي كل الأعمال بيوجدوا هذا الشيء من الراحة يعني كتير قوي من الأطباء والعلماء يقول وسط كل تعب طويل اكسروا اكسر حدة هذا التعب براحة ولو خمس دقايق عشر دقايق كل ساعة عشان كده تلاقوا في المدارس بين كل حصة وحصة في خمس دقايق راحة تلاقي ساعات كانوا بيعملوا حصتين وبعدين بريك يعني فسحة وبعدين حصتين تانيين وبعدين لابد من راحة في الوقت بين عمل وعمل لأن العمل المرهق المتتابع يتعب الجسد ايضا يتعبه المرض والانسان المريض جايز الكلام يتعبه والزياره تتعبه انا فاكر على ما اظن سنه خمسه وستين يعني من كنت اسقط ساعتها من قيمه 28 سنه كنت في زيارة لأبو تيج فيما أذكر أبو تيج في الصعيد وبصيت لقيت جاني دور صعب جدا آه، يسهر دور انفلونزا أو حاجة وكنت رائد وزارني أحد الآباء الكهنة وأنا تعبان يعني كل ما كنت أرجوه يقول لي كلمة دعوة ويمشي ده قعد وكان معاه سبحة وقعد ينزلها حبة حبة صدقوني كنت شاعر كما لو كان شاكوش بيخبط في راسي في كل حبة بتنزل وهو مش شاعر وأنا مكسوف أقول له السبحة بتاعتك تعبانة لذلك في ناس يفتكروا انهم يريحوا المريض بانهم يزوروه ويقعدوا جنبه يزنوا على ودانه تأكدوا انه بيتعب في وقت لما الانسان تكون صحته تعبانة يبقى مش محتمل كلمة يسمعها ومش محتمل كلمة يقولها يعني مجرد الكلام بيتعبه والسماع بيتعبه ويحتاج إلى ريلاكس إلى استرخاء كامل راحة كاملة لذلك كثير من المستشفيات حرصا على راحة المريض بيمنعوا الزيارة أحيانا أو يحددوا ليها وقت معين على حسب احتياج المريض اوعوا تفتكروا انكم تريحوا المريض بانكم تقعدوا جنبه وهاتوا حكايات الكلام ده مش مظبوط في مفهوم الراحة الراحة غير الكسل الراحة غير الكسل الكسل يعني الإنسان عنده قدرة أن يعمل ولا يرغب أن يعمل أبدا وجايز الكسل يوصل إلى ناحية اسمها الوخم معرفش هيترجموها ازاي الوخم تلاقوا كتير الوخم ده يجي لبعض البلاد اللي فيها حرارة ورطوبة شديدة زي المناطق الاستوائية مثلا تلاقي الناس اللي هناك مش ميالين يشتغلوا كتير تلاقي ساعات عندهم أشجار الموز إن ما وقعش الموزة في بقه ما ياكلهاش ما عندوش قدرة يتمشى لحد عندها ولذلك تلاقوا هناك بلاد خصبة جدا من جهة الزراعة وما بيزرعوهاش فالكسل شيء والكسل ممكن يجيب البدانة وال... والسمنة لأن ما فيش حركة ولذلك لما تلاقي إنسان اتحل على المعاش وقعد في كسل على قهوة ولا نادي ولا كازينو يترحل ويتبدل ويتسمن وما يعرفش بعد كده تلاقيه عايز واحد يشيله ويحطه لكن لو اتحل على المعاش وقعد يشتغل وشاف له شغل اضافي من هنا وهنا تلاقي الدم بيجري فيه ويشترك في هذا الستات اللي يقعدوا على الشلة وما بيتحركوش كتير يجرى لهم نفس الوضع يعني الحركة دايما بتنشط الجسد هنا عايز اقول حاجة في الراحة يا ريت تاخدوا بالكم منها في راحة الجسد الانسان جايز يكون نايم نايم اخر نوم يعني ونعسان وفي راحة ومع ذلك قلبه بيشتغل ياخد الدم ويدفعه ويوصله الى اخره ومخه بيشتغل وجهاز التنفس بتاعه بيشتغل والجهاز الدوري بتاع الدم بيشتغل وأجهزة كتيرة بتشتغل في جسمه فما تفتكروش الراحة يعني عدم العمل إطلاقا إنما جايز الراحة يكون عمل بس بعقل وهدوء وبعدم إرهاق فالقلب بيشتغل وإحنا نايمين بهدوء بعدم إرهاق التنفس بيشتغل والرئتين بيشتغلوا بهدوء بعمل إرهاق دي ربنا بيورينا في الطبيعة ازاي ان الطبيعة ممكن تشتغل وتبقى مستريحة برضه يعني تعب القلب في ارهاقه وليس في ايقاف عمله ده لو وقف عمله يبقى الانسان هيضيع وتعب المخ في عدم ارهاقه لان لو وقف المخ مات الانسان وهكذا في باقي الاعضاء فالراحه جايز تكون معناها عدم الارهاق وليس عدم العمل على الاطلاق غير ان الانسان احيانا تمتزج فيه الحرا... الراحه مع التعب هما الاثنين يشتغلوا مع بعض ويقووا بعض يعني ايه يعني هات انسان مثلا عايز يصلح صحته يقولوا له لابد من تداريب رياضيه معينه تاخدها يجري يمشي يحرك ايديه يحرك رجليه يمكن يتعب نص ساعه لكن هذا التعب يكون لراحه الجسد ولو ما عملوش جسده يتعب ولو ما عملوش جسده يتعب في اطباء بينصحوا الانسان بمجهود يعمله لراحه جسده وخصوصا في العلاج الطبيعي في ناس اذا ما مشيوش كذا ساعه كل يوم يتعبوا صحتهم تتعب بينما المشي يريحهم صحيا تلاقوا بقى في امريكا وبعض بلاد اوروبا كتير اول واحد يكون راكب عربيه وماشي ويلاقي شويه شبان لابسين كده لبس رياضه وقاعدين يجروا في الشارع وياخدوا مسافه طويله يجروا واحيانا يخرجوا الصبح يروحوا بعض الجناين يمشوا يتمشى مشيه صحيه كده فلا تظنوا ان راحه الجسد معناها خمول الجسد انا عايز افرق بين دي راحه الجسد غير خمول الجسد غير كسل الجسد فجايز الجسد تكون راحته في شغله زمان لما كنا في الجيش وكان واحد يدعي المرض او يروح المستشفى وهو مش مريض قوم الطبيب يكتب له الطبيب ضابط يعني الطبيب يكتب له دواه شغله دواه ايه شغله فيسلموه لأم باشا المذنبين يدوا له طابور زياده في الطابور الزياده ده في عز الشمس يخليه يجري ويروح ويشيل ليه؟ لأن دواه شغله ما دام متكاسل يبقى دواه شغله فلما نتكلم على الراحة يبقى الراحة غير الخمول غير الكسل غير التهاون في نوع تاني بقى يعني احنا الوقت بنتكلم عن راحة الجسد نقدر نخش في حاجة أخرى ازاي ان الانسان يتعب جسده عشان يريح ضميره يتعب جسده عشان يريح ضميره او يتعب جسده عشان يريح روحه ازاي يعني خذوا مثل كلمة الحق لها ثمن وكلمة الحق تريح وتتعب واحد زي المعمدان عشان يريح ضميره قال كلمة الحق وقال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك كانت النتيجة ان جسده اترمى في السجن ورأسه قطعت وأخذ تعبا كثيرا ولكن كان في تعب الجسد راحة للضمير وراحة للنفس جايز الإنسان في ضبطه لنفسه في بعده عن الخطية بيدفع ثمن زي يوسف الصديق كان ممكن يعطي الجسد لذاته وشهواته لكن ضميره يتعبه فقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله فريح ضميره واتعب جسده لان جسده اترمى في السجن واخذ عقوبات طويله فيبقى ساعات يوجد الراحه والتعب مع بعض راحه الضمير وتعب الجسد في شخص يتعب نفسه في البذل في العطاء في الخدمة في أمانة العمل فيتعب الجسد لكن يستريح الضمير يبقى احنا في الحالة دي بنقول أي راحة أنت تطلبها هل تطلب راحة الجسد أم تطلب راحة الضمير دي مسألة لازم الإنسان ياخد باله منها كل آبائنا الشهداء والمعترفين لم يبحثوا إطلاقا على راحة الجسد إنما كانوا يبحثون عن راحة الروح في التمسك بالإيمان تعرضوا لعذابات عديدة جدا وتعرضوا للجلد والسجن وتقطيع الأعضاء وألوان تفنن فيها المضطهدون ومع كل هذه العذابات كانت ارواحهم مستريحه في راحه في الروح ولو تعب الجسد في حاجه تانية انسان من اجل امانته في العمل بيتعب لكن ضميره بيستريح تلميذ من اجل نجاحه من اجل تفوقه من أجل مستقبله يسهر الليل ويتعب بيتعب جسده لكن بتستريح نفسه من جوه بيتعب جسده لكن بتستريح نفسه من جوه وكل ما تعب واستطاع انه يخلص جزء من المقرر يبقى فرحان فرحان بتعبه يبقى هنا فين الراحه والتعب راحة النفس أهم من راحة الجسد راحة الضمير أهم من راحة الجسد يبقى لما نبحث عن الراحة نشوف إيه الأولويات ولذلك فإن المجاهدين الكبار والذين وصلوا إلى درجات عظيمة وشهرة أتعبوا أجسادهم لكي يصلوا يعني في مثل بالشعر بيقول إيه إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد إذا كانت النفس كبيرة بتتعب معاها الأجساد ومفيش حد وصل إلا بالتعب يعني واحد عايز يقعد كده نايم والنعمة كده تمطر عليه خيرا وبركة ما ينفعش ربنا يقول جاهد وأنا أنا أساعدك لكن تنام لا تنام لا هذا في الحياة الروحية وأيضا في الحياة العالمية يعني لابد الإنسان في إنسان زي ما قلت لكم بيتعب جسده من أجل الخير من أجل البر من أجل علاقته بربنا ويفرح بكده وفي إنسان بيتعب جسده من أجل الخطية ويبقى لا طال سماء ولا أرض لا روحا ولا جسدا ده بيتعب نفسه في انسان بيتعب اعصابه بالغضب وبيتعب جسده بالخطية وبيتعب فكره بطريقته في التفكير الغلط يقول لك ما حد هو اللي تعب نفسه طريقة تفكير غلط وبيتعب صحته بالتدخين بالمكيفات بأي حاجة زي دي فهو اللي بيتعب نفسه مفروض ان الانسان يكون حكيم في معرفة ما يريحه وما يتعبه الإنسان الروحي يتعب من أجل ربنا والإنسان الخاطي تعبه باطل تعبه باطل يعني اللي بيمشي ورا اللذات واللهو ما هو سليمان بيقول بنيت لنفسي فراديس وغرست أشجار وعملت بيوت وبرك وكان ليا قنية وكان ليا مغنيين ومغنيات و... وسيدة وسيدات وكل خصوصيات الملوك وفي الآخر بيقول ونظرت إلى كل عملي الذي عملته تحت الشب فإذا هو باطل وقبض الريح ولا منفعة يا ريت الإنسان يخلي تعبه له فائدة فلا يكون له التعب الباطل التعب الباطل من ضمن التعب الباطل تعب الشياطين في في إغراء البشر زي مرة الشيطان ظهر لإبليس وقال له أنا تعبت جدا في محاربتك قال له وتعبك كله باطل تعب باطل بدون نتيجة ما بيجيبش فايدة نيجي بقى للنفس والجسد في ناس يدوروا على راحة النفس وليس راحة الروح راحة النفس وليس ايه راحة الروح بل ساعات براحة النفس يتعبون الروح براحة النفس يتعبون الروح ازاي خداع مريض مثلا مريض قرب يموت بدل ما يستعد لأبديته يخدعوه ويقولوا له دي حاجة بسيطة وهتقوم وحياته تهلك عايزين يريحوه يصرفوه عن المرض أنا مرة حكيت حكاية حدثت معايا سنة على ما أظن أواخر 62 أو أوائل 63 كان مريض في مستشفى هليوبلس دعاني أزوره فرحت زرته وصليت له وخرجت وأنا خارج عيلة تاني قالت تعالى صلي لابننا دخلت جوه لقيته راقد وبطنه كبيرة كده عالية زي بطن واحدة حبلة فعرفت إن عنده تليف في الكبد مخليله مية في جسمه وده مرض يعني بيضيع الإنسان يعني غالبية اللي جالهم المرض دول اتوفوا مش سهل إلا لو شالوا كبد وزرعوا له كبد من أول جديد فدخلت أصلي له لقيت جاي حاطين جنبه تلفزيون وحاطين جنبه مجلة حواء ومش عارف مجلة إيه تاني بص يا رب ده إيه عايزين يسلوه نفسيا بأنهم يضيعوه روحيا طب ادوا له فرصه يصلي ادوا له كتاب ترتيل خلي كلمه روحيه تكون جنبه او كتاب روحي يكون جنبه فناس يهمهم نفسيه اللي قصادهم لكن ما يهمهمش روحه عايزين يريحوا نفسيته مش يريحوا روحه زي مثلا مجاملة إنسان مخطئ إنسان غلط وتصرف تصرف وحش وتعرض لتعب الناس فيقعد مع واحد صاحبه يقول له ايه رايك؟ يقول له ابدا انت ليك حق دول ناس متعبين و... ازاي يا ابني الحاجه دي؟ عايز يريحه نفسيا بيتعبه روحيا وهكذا منع كلمة التوبيخ لإرضاء نفس الإنسان جايز بتريحه نفسيا لكن بتتعبه روحيا وهكذا النفاق أيضا مع المخطئين وعدم توبيخهم على الأقل إذا لم تستطع أن توبخ الخطية فلا تبررها إن لم تستطع أن توبخ الخاطئ لا تجامله مجاملة كاذبة تضيع نفسه في الجحيم زي إيزابيل امرأة أخاب الملك أرادت أن تريحه نفسيا وتجيب له الحقل اللي هو عايزه فضيعته روحيا زي رفقة عايزة تريح يعقوب وتفرحه نفسيا لأن يرجو البركة خلته خدع أباه وأخطأ روحيا ودفع ثمن هذا الأمر تعبا كثيرا في حياته فإحنا مش عايزين إنسان يحاول إن الراحة النفسية تضيع الراحة الروحية زي إنسان يكذب عشان يخرج من مأزق فبالكذب ريح نفسه لكن أضاع روحه او زي لعبة او خدعة واحد يعملها عشان يوصل للي هو عايزه فيستريح نفسيا لكن في نفس الوقت ضاع روحيا او زي طبيب يكتب للمريض شهادة طبية انه عيان عشان ياخد اجازة مرضية فبيريح نفسيته وبيتعبه روحيا او بالنسبه للشخص نفسه عايز يريح نفسه فلا يحاسب نفسه لئلا يتذكر خطاياه يتعب ولا يلوم نفسه يقول لك لا لا لا احسن نتعب واي واحد يجي له يقول له لا لا لا دي في علم النفس اسمها sense of guilt لا sense of guilt ده مش مظبوط التعبير ده مش صح ده sense of guilt يعني واحد يحس بالخطأ حيث لا يوجد خطأ عنده عقدة الذنب عنده عقدة الايه الذنب آه لكن انسان فعلا مذنب ويوبخ نفسه دي كويسه قوي كويس يا ريت يا ريت فالإنسان الذي لا يحاسب نفسه ولا يلوم نفسه ولا يعاقب نفسه ولا يؤدب نفسه بل يحاول أن يبرر نفسه ده بيبحث عن الراحة النفسية وليس الراحة الروحية الراحة الروحية أنه يبكت نفسه فتبكيته لنفسه يقود إلى التوبة وبالتوبة يصل إلى الراحة الروحية من ضمن الأخطاء في الراحة أيضا إن إنسان يجعل راحته على تعب غيره ففي هذا نوع من الأنانية وأتذكر أن أنا قلت لكم محاضرة طويلة عن الموضوع نوع من الأنانية حب الذات عدم محبة الآخرين إنه يريح نفسه بإنه يتعب غيره في نوع ثاني من الراحة والتعب في الخدمة مفروض في الخدمة ان الواحد يتعب لكن لما بيتعب جسديا بيستريح روحيا وبيريح الناس كلها ولذلك نجد ان بولس الرسول قال كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه في مكان يتكلم عن عمله هو وأبولس واحد غرس والتاني سقط لكن كل واحد هياخذ أجرته بإيه؟ بحسب تعبه التعب في الخدمة فضيلة وغالبيته تعب جسداني وأحيانا يتعرض الإنسان في الخدمة إلى متاعب من أعداء الخدمة ويتعبوه نفسيا ولكن روحه تكون مستريحة باستمرار أمثال تعب الرسل تعب القديسين المتاعب التي تحملها بولس الرسول بأخطار في البر بأخطار في البحر بأخطار من جنسه بأخطار من أخوة كذبة بأسفار مرارا كثيرة كم مرة جلد كم مرة ضرب بالعصي لكن كان مستريح جسده تعب لكن هي انت فكركم الناس اللي بيخدموا دول ياخدوا مكافأة من ربنا بدون تعب أبدا إن ما كانش الواحد يتعب في الخدمة ما ياخدش مكافأة أنا فاكر مرة في رسالة اثنين من الآباء الأسقفة فالكلمة اللي ألقيتها في هذا اليوم قلت لهم أمامنا طريقان لا ثالث لهما إما إن إحنا نتعب ويستريح الناس وإما إن إحنا نستريح ويتعب الناس وأنا قد دعوتكما إلى التعب هو ده اللي احنا علينا نعمله الخادم الذي لا يتعب جسديا لن يستريح روحيا ولن تستريح الخدمة معه ده في ناس مش بس ما يحبوش يتعبوا ده يحبوا يتعبوا الناس معاهم حاجة عجيبة أهو ده أسوأ مثل حتى في الحياة العادية إنسان تلاقيه يتعب روحه ويتعب أسرته ويتعب المجتمع اللي عايش فيه ويتعب الكنيسة ويتعب ربنا كمان ده يبقى ايه ده وتلاقي الأسس يروحوا له ليل ونهار عشان يتوبوه وهو مش راضي أبدا ويجي الأب الكاهن يقول المشكلة دي رحت لها ولا عشرين زيارة ومش راضيين يستجيبوا وأتعبوا الأسيس معاهم ويمكن أتعبوا المحاكم معاهم والمحامين وما فيش شيء دول إيه دول بقى في إنسان تعبه من جوه مش جاي من سبب من بره يعني النفس التعبانة كل سبب خارجي يتعبها والنفس المستريحة مفيش أي سبب يتعبها فهنا نوع من التعب اسمه التعب الداخلي التعب الداخلي زي واحد عنده مرارة في جوفه أو في حلقه كل حاجة يشربها تبقى مرة وكل حاجة ياكلها تبقى مرة لأن عنده تعب داخلي التعب الداخلي زي إنسان يكون عنده تعبان من الغضب من النرفزة من القلق من الاضطراب من الخوف تعبه من جوه تلاقيه ماشي وخايف ويتصور ان مشاكل هتحصل ومفيش مشاكل ومتاعب هتحصل ومفيش متاعب تعبه من جوه عايز يستريح من جوه الاضطراب القلق الخوف التشاؤم في ناس يتشائموا من اي حاجه لو مشى في السكه وبومه او وقت يقول يا رب استر ومرر اليوم ده على خير يا رب ان حلم حلم يقول يا رب استر ويقعد تعبان تعبان ليه حلمت حلم لو قرا في الجرنان في حكايه النجوم ان نجمه بيقول بيقولوا بخته كذا بيكون متعكن طول اليوم تشاؤم ما هو الانسان من التعب لازم يبحث عن التعب الداخلي وكيف يعالجه الناس اللي بيتعبوا نفسهم ما بيستفيدوش لكن اللي بيتعبوا من اجل الرب ومن اجل الاخرين دول اللي بيستفيدوا اللي قال عنهم الكتاب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج في انسان بيتعب في الجهاد الروحي يتعب في مقاومة الخطية يتعب في الصلاة في السهر في القراية في المطنيات في كل أنواع العبادة في التدريب الروحية في ضبط النفس كل ده تعب يقول إلى الخير مبارك هذا التعب من ربنا ده داود في تبكيته لنفسه قال تعبت في تنهدي تعبت في تنهدي هو ده التعب المقدس الذي يتعبه الإنسان من أجل راحة روحه ومن أجل راحة الآخرين ويكون تعب له نتيجة وله بركة نكتشف هذا اتفضلت